السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد في مباراة من ضمن المباريات في تصفيات كأس العالم ما بين كولومبيا وأمريكا من فترة وكانت كولومبيا بتلعب مع أمريكا لاعب من لاعيبة كولومبيا جاب جون في نفسه الجون ده تسبب في خسارة الم... الفريق بتاعه للماتش وفي خروجهم من تصفيات كأس العالم بعد الماتش أحد المتفرجين يقتل هذا اللعيب يرمي عليه النار يضر يقتل هذا اللعيب ويموت هذا اللعيب لا هو عارف هو عاش ليه ولا هو مات ليه ياما يا جماعه ياما ناس ما هماش عارفين هم ماتوا ليه ولا هم عاشوا ليه تايهين في ناس تايهه في شباب تايه في ناس تايهه قوي يا جماعه والله العظيم من غير الدين الناس تايهه مش عارفه هي بتعمل ايه احد زملائنا الاطباء وكان في المستشفى وبيقسم بيؤكد لي ان هو كان في المستشفى جالهم واحد آه، آه، شاب من الشباب بتوع المخدرات وبتوع بقى البطاوي والشكل و- والشاب جاي بدمه وجاي بيقول الشاب وهو نايم بقى على الشيزلونج بيحاولوا يلحقوه ويخيطوه ويحاولوا يعملوا له اي اسعافات بيقول لي هنا الشاب بيقول سيبوني سيبوني خلاص اخر مره والله العظيم اخر مره مش هعمل كده تاني سيبوني سيبوني ومات بيقول ما حدش شاف هو شاف ايه ولكن قعد يصرخ سيبوني سيبوني اخر مره خلاص سيبوني ومات كان شايف ايه يا جماعه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تخيل يا حبيب قلبي تخيل انك انت في مكان فيه صحراء ايه اللي جابك فيه اي حاجه جابتك فيه في مكان فيه صحراء ولقيت اسد طلع عليك طلعت تجري ويجري وراك تجري ويجري وراك لقيت بير يدوبك البير نازل منه حبل مسكت في الحبل ونزلت اخيرا نجوت بتنزل بالحبل عايز تنزل لقاع البير بتبص تحت لقيت تعبان ضخم جدا واقف مستنيك وفتح لك بقه وقفت ما بين الاثنين هتطلع الاسد فتح بقه فوق هتنزل التعبان ففتح بقه تحت ما انتش عارف تعمل ايه وهتفضل واقف في الموقف ده لغايه قد ايه أتاري- و- وفجاه يجي فار جعان يقعد يقرقض في الحبل يقعد ياكل في الحبل وانت واقف ما انتش عارف هتعمل ايه ويا ترى انت فا- انت انت مين اللي هياخدك النهارده اه يا جماعه في الموقف الرهيب ده حد يقدر يفكر في حاجه هو الاسد اللي بيجري وراك ده الموت اللي جاي جاي وهيحصلك هيحصلك والتعبان اللي واقف تحت ده القبر اللي هتنزل له هتنزل له والفار اللي بيقرقد ده الليل والنهار اللي بياكل في عمرك وانت ما انتش دارش بياكل في حياتك وبي... ويقص- وقاعد يقتنص من حياتك وانت ما انتش داري في الموقف ده اللي يتحط في الموقف ده لو جاله مزد من بنت يرد عليها لو حد عرض له موقع ولا اي قناه ولا اغنيه يتفرج عليها يفكر في حاجه غير النجاه ما يفكرش في حاجه غير النجاه يا جماعه احنا ما عندناش وقت للتفكير في غير النجاه يا شباب فوقوا يا شباب استيقظوا يا شباب ادركوا خطوره الموقف اللي احنا فيه ما عندناش وقت لغير النجاه والله العظيم ما عندناش وقت لغير طلب النجاه احنا في موقف رهيب في موقف عصيب انا بكلم مين النهارده انا بكلم كل شاب وقفته في يوم من الايام في اي مكان وكلمته بكلم كل شله شباب وقفتهم في يوم من الايام وكلمتهم بكلم شباب وبنات ثانوي وبكلم ب... شباب وبنات الجامعه الالمانيه والامريكيه والجامعه الكنديه بكلم شباب المعاهد والاكاديميات والكليات الجديده الخاصه والكليات العامه بكلم شباب الوطن العربي والعالم الاسلامي وشباب مصر انا بكلم الكل النهارده انا بقول لكم كل ما بوقف شاب يقول لي انا احنا حاسين بالفراغ احنا عندنا اوقات فراغ مش عارفين نعمل ايه في وقت الفراغ طب نعمل ايه يعني يا ابني تودي جه- نفسك جهنم نعمل ايه انا مخنوق انا مكتئب انا طهقان انا بروح PlayStation زهقان انا بنزل اكلم بنات طهقان انا بقعد العب على المحمول Snake وبقعد اجري واروح نادي واروح ب- قرفان انا مخنوق انا عندي اوقات فراغ اوقات فراغ مشكله الشباب اكتر مشكله اتقالت لي وانا بكلم الشباب اوقات فراغ عشان كده موضوع الليله اوقات فراغ اوقات فراغ مش دي مشكلتك مش دي مشكلتك انا الليله يا جماعه قبل ما اقول لكم الحل العملي من غير ما نطول ولا نلف ولا ندور هو حل واحد باذن الملك الجليل سبحانه وتعالى قبل ما اقول لكم انا عايز اديك رسائل انا عايز اديك رسائل اول رساله الحق عمرك الحق عمرك يا حبيب قلبي فراغ ايه فاذا فرغت فانصب المؤمن ما عندوش وقت فراغ لان عنده مهام كتير ربنا بيقول له اول ما تلاقي وقت فراغ انصب في المهام اللي وراك ما فيش وقت فاذا فرغت فا فورا انصب ما فيش وقت الحق عمرك الحق عمرك صفحات الوفيات في جريده الاهرام كل يوم ثلاث صفحات قد كده تضمن منين انك ما تش- ما- مش اسمك هينزل بكره وبعده وبعده وبعده وبعده الوف الاسماء اللي بتنزل كل يوم انت مش هتبقى منها ليه الحقي عمرك ملك الموت لما بينزل بيغير كل حاجه بيغير كل شيء الحق عمرك موت الفجاه انتشر وسط الشباب يا جماعه موت الفجاه بقى كل يوم موت فجاه الحق عمرك ده ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم الكلام ده من 1400 سنه النبي قال له عن رب العزه امال الوقت يبقى اقترب قد ايه لما من 1400 سنه كان اقترب الحق عمرك الحق عمرك ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع وان العبد الفاجر اذا كان في انقطاع الرسول قال لنا الحديثين اول كلمه في الحديث ايه العبد العبد ده عبد وده عبد بس ده عرف وده ما عرفش ده فاق وده ما فاقش ده لحق وده ما لحقش في واحد ما بيفوقش غير وهو على سرير الموت واحد ما بيفوقش غير لما صاحب لما لما يصلي على صاحبه واحد ما بيفوقش غير لما بيصلوا عليه وهو تحت التراب هتفوق امتى عايزين نفوق يا جماعه ده عبد وده عبد بس ده فاق وده ما فاقش ان العبد المؤمن وان العبد الفاجر عايزين نفوق الحق عمرك الحق عمرك الحق عمرك هتندم انت عارف انت عامل زي ايه لما بتقول وقت فراغ ومخنوق ومكتئب الشباب كله مكتئب الشباب كله يقول لك انا مكتئب انا عندي وسواس انا عندي انا عندي انا طهقان انا معذب ما لازم تعذب انت عامل زي اللي حاطط مسمار على راسه وقاعد يضرب عليه ويصوت يا ابني ما انت اللي بتضرب على راسك انت عامل زي اللي جاله الم زي دوديه صرخ وتلوى ونام في الارض ومش قادر وبعد كده اعمل ايه اخد حبايه مسكنه خد حبايه مسكنه اترن فيه التهاب رهيب في الزايده الالم زال لمده ساعه ساعتين كانت الزايده انفجرت وحصل تسمم وممكن يموت فيها انت بتخدر نفسك بالمعصيه عن الاكتئاب والمعصيه هي اللي بتجيب الاكتئاب لو في حبايه دواء اتقال لك هتديك سعاده لمده ساعه وتديك اكتئاب طول عمرك الباقي تاخدها اهي دي المعصيه هي دي المعصيه والله ما بتجيب سعاده ساعه ده سعاده موهومه يا شباب اول رساله بقولها لك الليله الحق عمرك داني رساله بقولها لكم الليله يا شباب اوعى تنزل قبرك على معصيه اوعى تضيع عمرك في معصيه لو ضيعت عمرك في معصيه تنزل قبرك عليها خدوا بالكم ربنا ما بيفضحش من اول مره كل شاب مات قدام النت ألف مره كان دخل على المواقع دي كل شاب مات وهو بيزني ألف مره كان واقع في الجريمه دي كل شاب مات في المخدرات ألف مره كان خد الجرعات دي كل شاب مات وهو بيسمع معازف ألف مره كان سمع الاغاني دي ربنا ما بيفضحش من اول مره اوعى تنزل قبرك على معصيه اوعى تنزل قبرك على معصيه اوعي اوعي تضيعوا عمرك في التبرج والسفور والاختلاط احد اخواننا كان راكب اتوبيس فلقى بنت بيقول يعني منظرها قذر والعياذ بالله وقاعده وقاعده هي عايزه اي شاب ففي شاب جه بدا ولابس درينك رياضي وبدا يكلم المهم نزلوا مع بعض في المحطه اللي صاحبي نزل فيها فبيقول بصيت عليهم لقيت الولد والبنت ماشيين جنب بعض فالولد حب يربط رباط الجزمه والبنت مش واخده بالها فوطى قعد يربط فيه واتاخر في ربطه والبنت ماشيه ماشيه ماشيه وهي ماشيه عما وصلت لجزء من الشارع فبتبص ما لقاش الولد جنبها فبتبص عليه ورا بيقول في نفس اللحظه من الناحيه دي عربيه عربيتين جايين بسرعه جدا ومن الناحيه دي عربيه جايه بسرعه فالعربيه اللي جايه من الناحيه دي عايزه تفادي دي فقامت حاوده كده والعربيه اللي وراها عايزه تيجي وتعديها فقامت حاوده كده كانت صاحبتنا ما بين الاثنين بيقول اتعجنت ما بين العربيتين اتعجنت ما بين الاثنين الولد انتبه فبيجري بيشوف الحادثه لقى البنت اللي كانت معاه فشافوا لهفته بيقولوا انت تعرفها قال لهم لا ما اعرفهاش وسابوها لغايه ما نزفت وماتت اوعى تضيع عمرك في الاغاني اوعى تضيع عمرك في المعازف الشباب اللي نزلوا البسين وواحد جايب ايه جهاز الساوند جهاز ال ال الاغاني الجهاز اللي هيسمعهم اغاني هما قاعدين مع بعض في البسين في المكان الراقي ويا شاء الله وهو بيحاول يبدل شريط او يبدل حاجه ان الكاسيت ينزل بسلك الكهرباء الكهرباء تصعقهم كلهم يا جماعه حرق الكهرباء اشد من حرق اي نار على وجه الارض طبيا حرق رهيب كلهم اتفحموا في ثواني اتفحموا في ثواني نهايات نهايات نهايات اهي نهايات اصحاب المعازف اوعى تضيع عمرك اوعى تضيع عمرك في علاقه حب فاشله كنت بكلم دكتور حروق قال لي اي حرق بيجي الحرق بيبقى ماسك الجسم من تحت لفوق الا حرق الباحثات عن الحب بنات ثانوي اللي بيعيشوا قصه حب ويروحوا ينتحروا بيبقى الحرق ماسكهم من شعرهم ووشهم وعينيهم ورقبتهم وصدرهم وانت نازل ليه الاماكن اللي اكتر اماكن سبحان الله العظيم فتنوا بيها الناس بيقول لك الحرق بيبقى زايد وينزل يقل ليها تفسيرها طبعا ولكن يا جماعه اوعى اوعى تضيع عمرك في المخدرات شباب من عندنا كانوا رايحين مع شاب من من الشباب بعربيته رايحين الاسماعيليه يجيبوا مخدرات وهم طالعين على الطريق الشاب زرق وتشنج هم شاربين اصلا وطالعين زرق وتشنج وبدا يموت وبدا يحتضر صاحبهم مات بين ايديهم في العربيه يعملوا ايه يجروا على مستشفى لا رموه وطلعوا بالعربيه جابوا جرعات المخدرات ورجعوا عليه تاني شالوه في العربيه ورجعوا بيه على بلدهم سابوه في العربيه ميت ونزلوا كلهم راحوا يشربوا المخدرات في مكان من الاماكن نهايه قذره نهايه بشعه سبحان الله العظيم صاحبهم ما حدش يعرف حد حدش يعرف حد ده اذا كان ما فيش فيهم خل ربنا يبقى فيهم خل بعض سبحان الله العظيم احد اخواننا راح يزور شاب من الشباب الشاب بيقول قاعد يبكي منهار منهار وهو قاعد يطمنه بيقول وهو بيموت لقى الشاب بيقول ربنا يغفر لي ازاي طب والزنا والمخدرات هو بيقول الشاب قاعد مهما يطمن فيه مفيش فايده الشاب مرعوب الشاب قلبه هيقف بيقول لقيت واحد يقول والزنا والمخدرات والزنا والزنا وطلع لسانه ونزل وما طلعش تاني مات والعياذ بالله مات وهو قاعد يتقهر على المعاصي بتاعته اوعى تضيع عمرك في علاقات الحب الفاشله وفي الزنا وفي الخانه والعياذ بالله اوعى يا جماعه واحد صاحبنا كان رايح لاحد يعني احد الضباط او وكلاء النيابه وهو في ال- في المكان بتاع فل... اه زعلان جدا فبيقول له انت زعلان ليه؟ قال له النهارده عندنا في دمياط الحادثه دي حصلت النهارده عربيه نقل جت عدت فخبطت عربيه وقعتها في ال- الترعه وكان في عربيه تانية متغطيه وقعت معاها في الترعه فبيقول فكل الناس قعدوا يطلعوا العربيه السليمه وي- وي- ويش- ويشيلوا الناس اللي فيها ومحدش واخد باله من العربيه المتغطيه خالص خالص فالناس بعد فتره بتطلعها لقتها منزله دم بيشيلوا الغطا لقوا واحد وواحده كانوا بيزنوا معجونين الاتنين مطحونين زي ما تطحن حاجه في الخلاط زي ما تطحن حاجه في ايد الهون الاتنين دمهم امتزج ببعض هيجوا يوم القيامه دمه عليها ودمها عليه والعياذ بالله اقذر موته واسوا موته ممكن عبد يموتها والعياذ بالله النهايات يا جماعه النهايات النهايات تعرفوش اللي كان في جريمه زنا هو واحد وتصعقوا صعق كهربائي والعياذ بالله الاتنين اتفحموا في لحظه يقابلوا ربنا متفحمين على الجريمه دهيت والعياذ بالله نهايات نهايات شنيعه نهايات تستوقفنا نهايات لازم نقف قصادها اوعى تنزل قبرك على معصيه لو عشتي على معصيه تنزلي على معصيه اوعى تنزل قبرك على معصيه مارلين منرو واحد شافها بعد موتها بست ساعات بيقول انا ما عدتش طايق ابص في وشها ولا اسمع اسمها ما عدتش بطيق اسمع الاسم تاني لو شفت مريض الايدز بعد ما جاله الايدز وبعد ما الايدز عمى عينيه ويجيب لك سرطان الازاز في عينيه في الصوره يقول لك سرطان ازاز في عين مريض الايدز لانه كان اعمى اعمى البصيره ربنا يعمي له بصره زي مريض الزهري والسيلان والعياذ بالله لما بيجي له sunset pupil ال- العين بتاعته بتبقى منظر غروب الشمس بيتعمى في الاخر الامراض الجنسيه بتعمي في الاخر ليه لانه كان اعمى البصيره فربنا ينتقم منه بالعمى لما تشوف مريض الايدز دي العينين اللي بصت للحرام والجلد اللي جاله السرطان ده الجلد اللي مس الحرام وده البق اللي قال كلام الحرام ودي الودن اللي سمعت كلام الحرام عضو عضو في جسمه ربنا انتقم منه اصعب انتقام والعياذ بالله عضو عضو في جسمه الانتقام فظيع يا جماعه انتقام فظيع موتات السوق خافوا يا شباب خاف لو بتعمل معصيه الراجل اللي دخل على زوجته فوجئ بحاله زنا والعياذ بالله مسك سكينه بيذبحها التاني ال- ال- الزاني اترعب نط من الدور ال11 نزل متدشدش زاني ومنتحر خاتمه والعياذ بالله شوفوا يا اخوانا الخواتيم البشعه شوفوا الخواتيم الرهيبه اوعى تنزل قبرك على معصيه اوعى تنزل قبرك على معصيه النصيحه الثالثه اللي بقدمها لكم يا شباب النصيحه الثالثه المهمه جدا اللي بقدمها لكم ماذا يحدث تحت الارض انه اتاني اتيان الليله فقال لي انطلق انطلق رؤيا راها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري تعال بسرعه هنوريك ايه اللي تحت الارض النهارده يا محمد يا ابن عبد الله هيكشف فيك تحت الارض في ايه تحت الارض في حاجات رهيبه فاذا برجل قائم بصخره ورجل مضطجع فيهوي بالصخره على راسه ينزل بالصخره على راس اللي نايم ي- يدشدشها يفلغها وبعد كده الصخره تتهدى يروح يجيبها وينزل تاني ايه يا جماعه ده ده مين ده ده اللي كان بينام عن الصلاه يا ريته كان ضربوه بمرزبه يصحى للصلاه وراسه ما تقلبش بس كان يصلي مين ده يا جماعه لو قسمنا السلسله نصين اقسم الشاشه نصين لما تيجي تعصي افتكر وانت بتيجي تعصي المعصيه ولذتها وافتكر العذاب اللي بيعد تحت التراب قصاد المعصيه يا جماعه لازم نقش- نقسم الشاشه نصين تخيلوا يا جماعه تخيلوا العذاب تخيلوا ان تحت الارض في اشغال شقه مؤبده بالمنظر ده فقلت ما هذان سبحان الله فقال لي انطلق انطلق الرسول مش متخيل ده تحت الارض فاذا برجل مضطجع واذا برجل معه كلوب من حديد يقعد يشرشر وشه يقطع وشه فقلت ما هذان سبحان الله انتوا عارفين ده مين الذي يبلغ ال... الذي يكذب الكذب فتبلغ الافاق اللي كذب على الله اللي كذب على رسول الله ونفى سنته اللي كذب على الصحابه زي الشيعه واتهم الصحابه اللي كذب على علماء السنه اللي كذبوا على الدعاء اللي كذبوا على المنقبات والملتحين وافتروا عليهم وشتموهم اللي كذبت على واحده صاحبت صاحبتها وطلعت اشاعه عليها فقلت فقال لي انطلق تعالى شوف لسه ده الارض مليانه تحت الارض مليان لسه فاذا بمثل التنور زي فرن واذا برجال ونساء عراة واذا بنار تاتي من اسفل فاذا جاءت اول ما النار تيجي صاحوا صاحوا بيصحوا صياح ضوضاء رهيبه صاحوا فقلت ما هذا ما هؤلاء فقال آه دول الزناه يا جماعه دول الزناه والعياذ بالله الزناه والزانيات في فرن تحت الارض الزاني مش بس في فرن تحت الارض وفي الدنيا كمان اللي بيقع في الجريمه دي اعرف انك وانت بتقع فيها انت لسه ما اتجوزتش على قريب قريب قوي منك مراتك بتاعت المستقبل بتقع في نفس الجريمه مع واحد انا لا طب ليه انا مش عايز انا مش عايز اتجوز واحده تكون خانتني قبل الجواز خلاص كما تدين تدان دين الزنا دين بيتسدد من عرضك خد بالك خدوا بالكم يا جماعه ماذا يحدث تحت الارض يا شباب يا شباب انا عايز اكلمكم الليله عن الحل العملي لاوقات فراغ اوقات الفراغ بدل ما اقعد أكل- انا ممكن أع- نعمل سلسله طول رمضان عن اوقات الفراغ والحل و... انما انا عايز اديك الحل اللي انا جربته الحل اللي كلنا جربناه الحل اللي كلنا حياتنا اتقلبت لما ربنا يسره لنا انا عايز اديك الحاجه اللي هتشغل حياتك اللي هتملي وقتك اللي هتملي هتملي عمرك اللي هتخلي كل وقتك سعاده وجهد ونشاط وانطلاق تخيل لو انت نازل القهوه ما لقيتش حد فيها ولا صاحب تنزل تاني لا والله اروح اشوف قهوه فيها ناس طب نازل كليه طب وهتطلع الاول وهتتعين بس هتفضل الست سنين تحضر محاضرات لوحدك وتذاكر لوحدك ولا اقدر ده انا اموت ده انا اكون اتجننت واكسب ايه بكون اتجننت لوحدي يا جماعه لولا الصحبه ما كانش المعصيه النوادي لولا الصحبه السوق اللي فيها ما كانش حد نزلها اصلا انا كذلك بقول لك الناحيه التانيه الصحبه يا شباب الصحبه يا شباب يا شباب الصحبه انا بنادي فيكم حل مشكله الفراغ حل مشكله الالتزام وتيسير التزام الصحبه لو ربنا اراد بيك خير هيصل لك الصحبه والله العظيم الوليد بن المغيره خلاص سمع القران وكان هيسلم كان هيبقى واحد مننا كان هيبقى زي خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب قصصهم بتتروى وبتراثهم بتتروى وقرر ان هو خلاص وقال كلام اعلن امام الجميع يروح لابو جهل انت هتصبأ ولا ايه انت محتاج فلوس ولا ايه انت هتذل نفسك ولا ايه الوليد بن المغيره مش إيه؟ ابو جهل انت بتتهمني انا انا انا انا ما قلتش الكلام اللي قلته في حق محمد والقران غير عن اقتناع لا ده انت ليك اهداف دنيويه ده انا ده انت هتبقى مسخره ده انت كله هيضحك عليك ده انت كله هيتريق عليك ويسمع الوليد بن المغيره كلام ابو جهل وينتكس ويرتد وينزل قول الله سنسمه على الخرطوم وينزل قول الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر وينزل قول الله سأرهقه صعودا كلها في الوليد بن المغيرة الوليد أبو خالد بن الوليد اتنسى في دنيته وآخرته بسبب صحبة السوء أبو طالب كان هيسلم وهو بيموت وأبو جهل يقول له أت... أتصبأ عن دينك أترضى بغير ملة عبد المطلب فقال بل على ملة عبد المطلب بسبب صحبة السوء يا ترى يا جماعة أبو طالب لما يشوف أبو جهل في جهنم هيعمل فيه إيه هينتقم منه إزاي هيفرغ فيه غل ضياع مصيره إزاي صحبة السوء هتدمرك أنا مش بحذرك من عقرب هيقرصك من تعبان هينهي حياتك بقرصة أنا بحذرك من صاحب هيوديك جهنم أنت مش بتعظم سنة النبي أنت مش بتعظم سنة النبي انا بكلم الجميع الوقت يا جماعه انا بكلم المنقبه والملتحي انت بتكلمنا كلنا اه ليه لان الحديث ده هو اللي فيه مفتاح حياتنا وانطلاقنا كله وتغييرنا كله وفي كلمتين لا تصاحب الا مؤمنا الكلام ده مش انا اللي قلته ولا اي حد ده النبي ده محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هتكسري كلام النبي في حياتك هتكسر كلام النبي الملتزمه النايمه لانها صاحبه منتقبات نايمات الملتحي النايم في بيته لانه صاحب ملتحين نايمين الشاب اللي مش عايز يلتزم لانه صاحب شباب مش عايزين يلتزموا كل واحد على حسب اللي صاحبه انما الشاب اللي صاحب ناس مجتهده وطلبه علم وبيتعلموا تجويد ويعلموك تجويد وياخدوه يعرفوه على الدعاء ويعرفوه على المشايخ ويعرفوه على بيئه العلم ويعرفوك على الدروس النسائيه ويعرفوك على مواقع النت الاسلاميه ويعرفوك على قنوات الدش الاسلاميه واجمل البرامج والدعاء ويعرفوك على اماكن شرايط الكاسيت الاسلاميه والسيديهات ويودوا هيدخلوك البيئه الصحبه يا جماعه الصحبه هي الحل يا جماعه الصحبه الصالحه حتى ما تسمعش اللي يقول لك ارهابيين بقى والاول هيقول لك يا عم خد المصحف ده بكره يقول لك خد الرشاش ده يا سيدي ما تغمقش قوي ما تغمقيش قوي الصحبه يا جماعه طب عشان نجيب الصحبه نعمل ايه عشان نجيب الصحبه خدوا بالكم صحبه السوق والله العظيم ما هتنفعك في الدنيا الولد صاحبه بيتغسل مات موته ف- فجائيه وهو اتخنق خرج بك- بره شغل الكاسيت في العربيه وشرب سجاير مش هينفعك ولا يسال حميم حميمه لا دنيا ولا اخره لا يسال حميم حميمه لو شافك بتتقطع يوم القيامه مش هيسال فيك اقرب الناس ليك اوعى يا جماعه الشاب اللي كان جاي لواحد صاحبنا بيقول انا عايز اتوب بس اتوب باقل الخسائر مفيش خسائر بس تعالى وعشان تيجي صاحب ناس ملتزمه طب انا عايز اصاحب ناس ملتزمه انا هديكم ثلاث حلول خطيره الحل الاولاني اللي طبقوه وسمعوا الكلام فيه بفضل الله الوقت على وشك انهم يبقوا دعاء بفضل الله انزل النهارده بص في التراويح وبص في صلاه الفجر وبص في المساجد هتلاقي واحد وشه منور هتلاقي بنت وشها اخت وشها منور انت البنت طبعا الولد هيلاقي الولد والبنت هتلاقي البنت مش عايزين نلخبط الدنيا يا شباب روح له قول له انا عايز اتعرف عليك انا عايز اتعرف عليك بالله انا انا يا- يا جماعه مندوب التسويق بيخبط على الشقه 20 مره ويقفلوا الباب في وشه ويخبط تاني مندوب المبيعات بيروح للمحل 20 مره يقول له مش عايز حاجه ويجي له تاني بيتكسفوا عشان الدنيا اتكسف عشان الدين يا اخي اشمعنى مرجله الالتزام ومرجله المعاصي ما تخلي مرجله في الدين انزل النهارده شوف اجمل ملتزم شدك نور وشه واجتهاده وخشوعه قول له انا عايز اتعرف عليك كلبش فيه كلبش في واحد ملتزم كلبش في اخت ملتزمه كلبشه يا جماعه ده اول مفتاح واخطر مفتاح المفتاح انا اعرف واحد صديقي دلوقتي والله يا جماعه من الشباب اللي لهم دور كبير جدا بفضل الله في التحضير معاه في الدروس وافكاره ما شاء الله رائعه وربنا فتح عليه سبحانه كانت بدايته انه نفذ التوصيه دي نزل لقى شاب شكله جميل كده وحلو كده و- وبفضل الله سبحانه وتعالى و- ويقول لي لقيته لابس اديداس كده وشكله نضيف قمت راح متعرف عليه فربنا فتح ابواب الدين كلها بسببه الحاجه الثانيه يا شباب غير الصحبه غير انك تتقل على ملتزم وتتقل على ملتزمه وتتعرفوا عليه الحاجه الثانيه اوعوا ما تنفذوش دي اوعوا يا شباب ده مفتاح خطير اوعوا اوعوا يا جماعه ده ده مفتاح سعادتنا كلنا الحاجه الثانيه بيئه الايمان بيئه الدين لو انت واقف في محافظ في ميدان لبنان يا جماعه حد يجي معايا طريق مصر اسكندريه مين اللي هيجي معاك اطلع على طريق مصر اسكندريه تلاقي الوف طالعه اطلع على طريق الالتزام احضر دروس روح التراويح بتاعت مساجد السنه احضر دروس الدعاء والوعاظ انزل اتعلم تجويد اللي بيعلمك واللي بيتعلموا معاك هيبقوا صحبه ليك انزل اطلب علم اللي بيعلمك واللي بيتعلموا معاك انزل احفظ قران اللي بيحفظك واللي بيحفظوا معاك هيبقوا صحبه ليك انزل احضر دروس هتلاقي الشباب اللي حواليك وهتلاقي البنات اللي حواليك كلهم صحبه ليكوا ادخلوا بيئه الايمان يا شباب حطوا نفسكم في الحضانه ادخل جوه الحضانه جوه الرحم الحاجه الثالثه يا شباب الاعتكاف يا شباب اعتكاف رمضان فرصه تاريخيه لنوال اعظم صحبه 10 ايام عايش مع صحبه 10 ايام عايشه مع صحبه انا عايز البنات ما دام ما عندكيش مانع شرعي اعتكف اعتكف يا بنتي مش حرام بالعكس وانت يا حبيب قلبي اعتكف يا جماعه الاعتكاف ياما شباب الواحد شافهم اتقلبت حياتهم بسبب الاعتكاف خرجوا بني ادمين تانيين الاعتكاف ده عنايه مركزه اوضه عنايه مركزه وانت هتدخل فيها 10 ايام تحت العنايه المركزه الربانيه 10 ايام في صحبه الملك 10 ايام في جوار الله في بيته 10 ايام 10 ايام ما بتبطلش عباده ليل نهار حتى وانت نايم مجرد انك في الجامع بتعبد ربنا 10 ايام بوس جزمه ابوك مش ايده قول له ابوس جزمتك سيبني اعتكف بوسي جزمه ابوك يقول له ابوس جزمتك هات اخويا معايا يبقى هو في مسجد الرجال وانا في مسجد النساء نعتكف يعني الاعتكاف ده ما يضيعش اخطر فرصه لبدايه صفحه جديده مع الله الاعتكاف يا جماعه اخطر فرصه ان نتعرف على اصحابها تتعرف على اصحاب بقى المعتكفين بقى اللي هم المجتهدين اللي هم الناس اللي يعني صحبه نادره عايزين السنه دي يا شباب الاعتكاف ده نموت نفسنا فيه عايزين السنه دي الاعتكاف ما يضيعش عايزين السنه دي الاعتكاف يبقى صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى نخرج منه والله ما في وقت فراغ ده انا ورايا ياما فسح معاهم في العيد وبعد العيد ومعايا ورايا ورايا دروس ورايا شرايط ورايا ورايا ولما هزهق الاقي الف صاحب وصاحب اطهر واظرف والطف وارضى لله واجمل لقلبي واسعد وابهك والله العظيم الملتزمين دول اعسل ناس واجمل ناس واظرف ناس واروش ناس يا عم نقول لك ايه بس بس انت صاحبهم بس وشوف حياه الدين شكلها ايه وانت يا ست المنقبه وانت يا يا اختي في الله يا اختي يا فاضله صاحبي يا جماعه صحبه الملتزمين مش معناها صحبه المنتقبات والملتحين صحبه المجتهدين صحبه المجتهدين في الدعوه في العلم في العباده صاحبي يا بنت مجتهدات عشان تنشطي صاحب يا ابني بقى بطل بقى النوم والتنبله اللي احنا فيها دي صاحب يا ابني اخوه مجتهده اخوه مجتهده ما صاحبليش اخوه قاعده تهزأز لب بربي لي دقنه خلاص صاحب اخوه مجتهده يا جماعه صحبه المجتهدين عشان نقوم الوصفه السحريه اللي قاتل المئة سبحان الله باذن الله اللي قاتل المئة اداها ليه اللي اللي العالم اداها لقاتل المئة قال له اترك ف- بلدك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله الملائكه اسد هو اقرب لصحبه الصالحه ولا اقرب لصحبه السوء لقوه اقرب للصحبه الصالحه قبضوه على الرحمه يعني يا جماعه حسب قربك من الصحبه الصالحه حسب قربك من الجنه وحسب بعدك عنها حسب قربك من النار الصحبه الصالحه يا شباب الصحبه الصالحه يا شباب بالله عليكم بالله عليكم ما تضيعوا الاخطر مفتاح لتغيير دينكم بالله عليكم الصحبه دي اخطر حاجه بيئه الايمان الجنين لو خرج من رحم امه واتقطع الحبل السري يموت في لحظات الرحم والحبل السري دول الصحبه الصالحه يا جماعه حضانه الايمان بيئه الايمان يا شباب انا مش عارف والله, والله ما عايز انهي الحلقه الوقت خلص الوقت خلص والمخرج قاعد يبص لي اهوت ويشاور لي والعقد عدى ومش قادر مش قادر نفسي انهيها وانا حاسس اننا كلنا اقتنعنا بخطوره الصحبه انا قابلت ناس والله العظيم قعدت معاهم 10 دقائق اترفعت 10 سنين في فهمي وفي احساسي ومشاعري في الدين ب 10 دقائق قاعده معاهم ده انت ممكن الصاحب الصالح ده ينقلك نقله رهيبه ممكن الصاحب غير الزوج الصالح بقى ربنا يوعدك بيه وغير الزوجه الصالحه ربنا يرزقك بيها ده دي هتبقى الجنه بقى الجنه في بيوتنا يا اخوانا يا شباب يا رجاله يا اخوات يا شباب الجامعه الالمانيه والكنديه والامريكيه يا شباب الاكاديميات يا شباب العرب يا شباب مارينا يا شباب المع... يا شباب يا شباب يا اللي بتعصي واللي مش بتعصي بس ما بتعملش طاعات واللي بتعمل طاعات بس مقصر ويلي يا جماعه الشباب يا ثانوي يا اعدادي يا اخوانا الصحبه مفتاح خطير جدا اوعوا تخسروه في حياتكم اوعوا اوعوا بالله عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه اللهم ارزقنا الصحبه الصالحه اللهم انا نتوسل اليك اللهم ان شئت رزقتنا صحبه تعيننا على بلاغ ما تريده منا يا رب يا رب ارزقنا صحبه صالحه نتبلغ بها طاعتك يا رب ألف بين قلوبنا يا رب اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين يا رب يا رب يا رب اللهم إن الشباب في فتن اللهم إن أمة حبيبك في فتن عظيمة اللهم خلصها منها ونجها منها يا رب اللهم ارزقنا جميعا أفضل صحبة وأعظم صحبة تعيننا على طاعتك في الدنيا وتشفع لنا عندك في الآخرة يا رب يا رب ارزقنا الصحبة الصالحة يا رب غيرنا يا رب أصلحنا يا رب طهرنا يا رب أعنا يا رب يا رب ملناش غير كلمة يا رب يا رب ما تحرمناش من كلمة يا رب يا رب ما تحرمناش من كلمة يا رب يا رب نتوسل إليك ونستغيث بك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن النهاردة إن شاء الله ما عادش هيبقى في عندنا أوقات فراغ جزاكم الله خير